بسم الله الرحمن الرحيم ذوق الثمرة موقع الرباني ذوق الثمرة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب ذهاب إلى مقاصد العبادات غوص إلى أسرار العبادات ذوق الثمرات ذوق الثمرات ذوق الثمرات طعم جديد للحياة ذوق الثمرات طعم جديد للحياة طعم جديد للحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي هذا الملحظ بتلك اللفتة كيف كانت في حياتكم لذة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم دين الإسلام في قلبك بعد أن عرفنا أن الطعم لا يذاق باللسان فقط بل يذاق باللسان ويذاق بالقلب هل ذاق قلبك طعم الإيمان هل أحس قلبك بحلاوة الإيمان وعاشها ذكرنا أننا سنذكر أربعة قواعد في العبادة كانت القاعدة الأولى أن الله جل جلاله فرض هذه العبادات لمصلحة العبد دي الأولى وكما أن الله جل جلاله يحب من العبد أن يعبده فإن العبد يجب أن يحب أن يعبد الله تلك القاعدة الأولى الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده فافرح بتوبتك القاعدة الثانية اعلم بيقين أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته هي حاجة فطرية خلقها الله في باطن العبد يعني ايه انت محتاج انك انت تعبد ربنا مش بس كده يعني دي كانت الاولانية انك محتاج تعبد ربنا لا لا لا ده انت محتاج ان تعبد الله وحده لا شريك له يعني ايه الجديد في القاعدة الثانية انك محتاج الا تشرك ان حاجة العبد الى ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب اعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس إليه ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه دي حقيقة الإنسان أعرابي ماشي بالبعير بتاعه وقع البعير مات فظل الأعرابي يقلب في البعير ويقول له ما لك ما الذي جرى لك هذه عينك التي تبصر بها وهذه رجلك التي تمشي بها وهذه رأسك التي وهذا فمك الذي تأكل به ما الذي جرى الأعرابي مندهش بيقول له ايه اللي حصل بقى رجلك اهي وعينك اهي وبقك اهو والاكل اهو ما تقوم ها ما قامش البعير ليه لان البعير فقد حقيقته اللي هي روحه يبقى حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لروحه وقلبه إلا بالله إلا بإلهها الحق فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح لهذه الروح ولهذا القلب إلا بأن تحب الله ولا صلاح لهذه الروح إلا برضاه سبحانه عنها وإكرامه لها اسمع اسمع اسمع وركز انتبه معايا سيبني في ايدك طب مش هزعق خليك معايا ركز شويه معايا انتبه اسمع بيقول ايه ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل في واحد مزاجه وطاقته وسعادته وسروره في لعب الكوره مثلا ما هيش معاصي اهي غير ال- سعادته وسروره في المعاصي واحد سعادته وسروره في الغنى والمزيكا واحد سعادته وسروره كده لو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت اخر اسال الدنيا كلها اسال لعيبه الكره والفنانين والمهرجين وال... و- وبتوع الفلوس والتجار واسالهم اسالهم واسال الموحدين اهل العباده اسال دول واسال دول اسال كل الناس اسال صاحب الفلوس انت بتحب ايه ومستمتع بايه وايه احب شيء اليك النهارده طب من سنتين طب بكرة طب من عشر سنين وهكذا يلتز به في وقت ثم يتعذب به بعد ذلك وينقل من لون إلى آخر من لون إلى آخر أما أهل الله كل ما كان لله دام واتصل وكل ما كان لغير الله انقطع وانفصل اللي لله دائم ومستمر حاجات بتاع ربنا مستمر واللي استمتع مرة بلذة السجود يفضل طول عمره يتمتع بيها وما يشبعش منها أبدا لكن اللي مشي مع واحدة شوية زهق منها وغيرها واللي حب الأغاني دي شوية زهق منها وغيرها واللي حب ال- ال- وهكذا كل شيء والاكل والشرب واللبس والعربيات والسكن والفسح وكل حاجه على طول بيغير الا العباده عمركم سمعتوا عن حد غير قيام الليل لما حس بيه و- وساعد بيه حصلش حد غير القران هو ترك اه لكن هو ندمان على تركه ده هو بيقول يا ريتني استمر يا ريت اقدر ما بطلش خالص صح ولا لا مش م- يعني مش تقول اه لا كان في ناس بتقوم وبطلت كان في ناس ملتحين وحلقت كان في ناس آه، آه، م- منتقبات و... لا آه، الكلام ده كله هم ندمانين وبيتقطعوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون واذا حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع الى نوع ومن شخص الى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت اخر وكثيرا ما يكون ذلك وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم في الأصل ولا ملز في عرف العقلاء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك احيانا في ناس بتتنعم وتستمتع بحاجات غير ممتعه حاجات مقرفه غير لذيذه وعند كل العقلاء يقولوا ايه ايه اللي انت بتعمله ده ايه القرف اللي انت فيه ده عند العقلاء مش ممتع ولا ملذ سبحان الله العظيم يقول ايه وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه فهي تدمي الجلد وتخرقه تزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما في حكها من اللذة الناس اللي بيتفرجوا على أفلام وحشة في عرف العقلاء ان الاوضاع دي اللي بيشوفوها دي والحاجات اللي بيشوفوها دي تنفر منها الطباع السليمه قرف ايه القرف ده لذلك مش عايز اقول بس يعني ادي اشاره حتى او اتكلم حتى في ال- في الوضع ده اللي احنا بنقول عليه الناس اللي بتشوف حاجات وحشه ان انا اقول لك بقى ذوق الثمرات انك انت تدوق ثمرة الاسلام ان انت تدوق ثمرة الدين ان انت تدوق ثمرة السجود ان انت تدوق ثمرة الصلاة ان انت تدوق ثمرة الصيام ان انت تدوق ثمرة الصدقة ان انت تدوق ثمرة الحج والعمرة ذوق الثمرات انك انت تدوق الثمرات دي تدوقها ازاي تحس بقى الحاجات التانية ايه قرب بس بيقولوا ايه ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا فيش داعي إن احنا نقارن بين الحاجات دي لكن احنا بنقول ايه إن الناس التانية ديك بيلتزوا بحاجات مش ملذة بالعكس ده ال- ال- الإنسان الطبيعي لما يشوفها يبقى قرفان ايه ده ينفر منها بطبع ايه بيقول كده ابن القيم هنا بيقول زي ال- الجارب المريض بالجرب لما تلاقيه جربان لما يحك و- تبقى انت لما تشوفه وهو بيحك جلده كده ب- بيهرش في ايديه في في جلده ويقطع جلده وبيخليه ينزل دم انت تبقى قرفان من المنظر ده وهو مستمتع ومبسوط بكده هو ده الوضع يقول ابن القيم وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما والله الموفق والمعين وله الحجة البالغة القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة في العبادة كانت الأول الأولى أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويحب أن يفرح العبد بتوبته القاعدة الثانية أنه مهما حصل للإنسان من اللذة والسرور بغير الله ما حصل فإن ذلك يؤلمه ويعذبه فليس في محبة أحد لذة غير الله ثلاثة أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وصلاحه وقوامه مش بس لذة بقى لا ده الإنسان ما- ما يعرفش يشغل بيه كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن لا كما يقوله من يقول إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته ما احنا قلنا بقى الأصناف الأربعة الثلاثة الأولانية اللي هم باطل احنا بنجاوب عليهم ب- باعتقاد أهل السنة في العبادة من الاعتقادات الباطلة اللي هم بيقولوا ان العباده تكليف ومشقه على خلاف مقصود القلب وعلى خلاف لذه القلب بل لمجرد الامتحان و- والابتلاء بل احنا بنقول بالعكس ده العباده هي لذه الانسان ومصلحته ومنفعته وقوامه بها ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى اللقمه يضعها في فم زوجته له بها اجر الامام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول ايه في شرح الحديث ده فيه دليل على انه اذا وافق الحظ الحق لم ينقص الاجر يعني ايه قيل ما حق زوجة احدنا علينا قال ان تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس ولا تهجر الا في البيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه حقها هي دي حقوقها بكلام سيدنا النبي النص الصريح الواضح يبقى حقها ان انت توكلها لو الانسان قاعد مع زوجته كده في ساعه روقان وبيوكل فمها حقها حقها انه يوكلها بس هو استمتع واستلذ بكده لذه شهوه وكلا بؤها هو وهو حقها اذا وافقت الشهوه الحق لم ينقص الاجر له بذلك صدقه وفي بضع احدكم صدقه اياتي احدنا شهوته ويؤجر قال نعم يبقى مش مش مبنى التكاليف على خلاف آه، حظوظ النفس وعلى خلاف هوى القلب لا بالعكس ده قد توافق التكاليف ذلك و و وتنفع به وتلذ في ذات الوقت يقول او لاجل التعويض لاجل بي- بيحكي بقى الاربع اقوال اللي احنا قلنا عليهم او لاجل التعويض بالاجر لما في ايصاله اليه بدون معاوضه منه تقدره او لاجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب الى النبوات من الفلاسفه بل الامر اسمع بقى ليه ربنا فرض علينا العباده القاعده الثالثه دي رائعه يقول ايه بل الامر اعظم من ذلك كله واجل فأوامر المحبوب العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم آه. شوف بقى الحياة مع الله حياة عظيمة جدا انت بتعمل العبادات دي مش لمجرد ان الانسان مأمور بيها مش انا قلت قبل كده الصلاة بحب الصيام بحب الحج بحب عايزك تعيش العبادات دي مش بس لإسقاط الواجب عن نفسك لا لا لا لا المتعة والجمال واللذة والسعادة انك تأديها زي ما قلنا كده برأس الطائر وجناحاه بالحب والخوف والرجاء فلذلك ابن القيم هنا بيقول ايه بل أوامر المحبوب أوامر ربنا قرة العيون سبحان الله العظيم الصحابة كانوا قاعدين يشربوا خمرة مر عليهم رجل قال لهم أشهد بالله أن الله أنزل تحريم الخمر فأراقوها في إيديهم الكاس كده كبوا واقفين يصلوا مر عليهم راجل أشهد بالله أن الله حول أنه قد نزل تحويل القبلة إلى الكعبة راحوا متدورين وهم في الصلاة بمنتهى السهولة والبساطة ما احنا قلنا في الأول خالص وعجلت إليك ربي لترضى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يبقى القضية في ان هذه العبادات تؤدى بحب وبسعاده وبلذه بل اوامر المحبوب قر العيون لما يجي الامر من ربنا سمعا وطاعه سيدي سمعا وطاعه سيدي قره العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس وبها كمال ال- كمال النعيم اسمع اسمع يقول ايه فقرة عين المحب في الصلاة والحج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال حبب الي من دنياكم قال ايه وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة أنا قلت كتير الكلام ده قبل كده بس آه، أحب أقوله تاني كلم كلمة قرة عين يعني إيه؟ قرة عين بقول كده إن في كلمات في الإسلام اللغة العربية فهي أعظم من أن تفسر زي قرة عيني دي يعني لما تقول قرة عيني في الصلاة يعني ايه قرة عيني يعني سعادتي لا لا لا, لا اكبر من كده يعني فرحتي لا لا اكبر من كده طبعا يعني يعني يعني اكبر ما اشتهيه واحلم به واتمنى برضه اكبر من كده قرة عين يعني ايه اخر حاجه اقولها لك قرة عين يعني قرة عين هي كده قرة العين سبحان الله العظيم فجعلت قرة عيني في الصلاة يعني أكبر وأعظم وأعلى وأسمى وأروع وأوسع وأشمل وما يس تسعد به روح يبقى هو ده قرة العين فقرة عين المحب في الصلاة هنقولها بقى في الحلقة اللي جاية دي ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها قصدي قريب جدا هنتكلم في موضوع بقى ايه ذوق الثمرات هنبدأ ندوق بقى دوق معايا الثمرات ثمرة ثمرة هنبدأ نتكلم عن ذوق الثمرات عشان اقول لك الصلاة دي الله اكبر حاجة يعني متعة كده وهم عشان كده ثابت البناني قال اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره التاني قال إيه قال لما بكى عند الموت قيل لما تبكي قال أبكي لأني أموت ولم أشتفي من قيام الليل لم أشتفي من قيام الليل ما ما ما ما شبعتش ما ما ما- ما مليتش نهمتي من قيام الليل مش عايز أ- اخلصها دلوقتي لكن الصلاه ده موضوع عظيم جدا قرة العين والحج طبعا الكعبة وتقف تحت باب الكعبة اللهم ارزقنا الحج والعمرة هذا العام لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة اللهم إن- إنا نسألك أن ترزقنا العمرة أما تروح وتقف تحت باب الكعبة عارف الست اللي كانت بتسأل طول الرحلة رفقائها أين بيت ربي أين بيت ربي أين بيت ربي فلما دخلوا مكة قالوا الآن ترين بيت ربك فلما ظهرت الكعبة قالوا هذا بيت ربك فصارت تجري وتشتد بيت ربي بيت ربي بيت ربي ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن أما الصدقة فعجب من العجب يقول له اما الصدقه بقى لما تتصدق وتدي حد صدقه دي بقى عجب حلاوه عجب لذه عجب متعه عجب حاجه لا تطاق واما الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله والصبر على اعداء الله فاللذه بذلك امر اخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه وكل من كان به اقوم كان نصيبه من الالتزاز به اعظم ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فلينتظرنا في الحلقة القادمة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله هيا إلى الصلاة